أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان قصتنا النهاردة موجودة في الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني وأصحاح سبعة وثمانية وعشرة واتناشر وهي عن واحد من الأنبياء الأوائل راجل كان عنده الجرأة إنه يقول كلمة ربنا حتى قدام الملوك الله لا يترك نفسه بلا شاهد في أي مكان وربنا اختار ناس كتير عشان يكونوا أنبياء ويوصلوا كلمته لكل بني آدم الأنبياء دول عملوا دور مهم في إرشاد الناس لعبادة ربنا في العصور المختلفة والنهاردة هنسمع الحكاية من ناثان مستشار الملك
أنا نسان أنا واحد من أنبياء الرب في العادة بنعمل الصح لكن ساعات بنغلط أنا شخصيا مرة عملت غلطة أيوة غلطة الحقيقة أنا متأكد إن عملت أكتر من غلطة في حياتي لكن غلطتي دي كانت كبيرة جدا لما تبقى المستشار الرسمي لجلالة الملك مش مسموح لك إنك تعمل أخطاء كبيرة كنت صغير وقتها لكن الملك ما كانش صغير وكان ملك من فترة قصيرة في الحقيقة كان لسه مخلص بنا القصر بتاعه وبيدور حواليه علشان يشوف ايه اللي ممكن يعمله تاني
تحياتي المولاي الملك داود قول لي يا وئاب ايه اخبار الحرب مع الرفائيين أخبار كويسة يا مولاي تقريبا خلال الأسبوع اللي فات الأعداء نقلوا آلاف العساكر من أشفى الأشدود وعملوا معسكر في وادي الرفائيين قوات أكبر من اللي توقعناه كنا في موقف صعب خصوصا إنهم قربوا من مدخل الوادي بس إحنا نفذنا أوامرك وحوطناهم بالليل وهاجمناهم من وسط شجر البلسان عظيم كانت مناورة ناجحة جدا فاجئناهم وأجبرناهم يرجعوا ورا التلال تمام كانت مواجهة رهيبة أجبرتهم إنهم يهربوا وإحنا طردناهم في طريق رجوعهم لجازر ما افتكرش إنهم هيرجعوا تاني لا هيرجعوا تاني بس مش قبل الربيع بالمناسبة احنا ضحايا عندنا قد ايه وصلوا كام قليلين جدا المجد الرب السماوات لما ابتدينا الموجة الأولى من الهجوم قامت ريح شديدة جدا كانت هتخلع أشجار البلسان من جذورها الفلسطينيين اترعبوا ونزلوا الوادي جري من شدة الصوت شفتهم بيجروا قدامنا قبل حتى ما نرفع سيف واحد ربنا ربنا هو اللي عمل كده الرب يحارب عنا تمام زي ما قلت يا مولاي طيب عظيم دلوقتي اليابوسيين جم من أرضهم ونجحنا في توحيد جيوش إسرائيل ويهوذا وصدنا هجوم الأعداء ورجعنا تابوت العهد والممالك التانية بعدوا ولزموا أرضهم ومسبح الرب بقى في مكانه الصحيح هنعمل ايه بعد كده؟
يا مولاي انا اقدر اقول لك ان انت يعني احنا اخدنا اللي بيقولوا عليه في العسكريه السلام الكامل ربنا ريحك من كل اعدائك
آه والقصر ده بقى بيتي الجديد أخيرا خلص يمكن الواحد يقدر يستريح شوية و... ويستمتع بيه تستحق ده يا مولاي انت تعبت قوي الفتره اللي فاتت والمملكه دلوقتي ماشيه امورها بشكل كويس قوي والخير بيجي لنا من الامارات المختلفه مع المندوبين بزياده من حقك تاخد شويه وقت لنفسك آه سيب المسائل الاداريه الممله عليا انا طيب والتابوت؟
تقصد ايه يا مولاي تابوت العهد يعني أنا دلوقتي أبقى عايش في قصر رائع زي ده وتابوت العهد رمز حضور إلهنا القدير في وسطنا كده مرمي في خيمة مش فاهم قصد مولاي مش عارف بيتهيألي يمكن يكون أحسن إنك تبعت لي النبي الشاب نسان بالظبط ابعتولي أنا عايز أتناقش في حاجة مهمة جدا معاه امرك يا مولاي مولاي ناثان النبي ايوه ايوه تعالى يا نسان اتفضل معايا تعالى ليا الشرف يا صاحب الجلالة يا ترى عملت إيه علشان أنول الامتياز ده؟
اقعد لو سمحت تحب تاكل حاجه لا لا لا شكرا يا مولاي تحت أمرك نسان من فضلك اقعد حاضر آه آه، نعم يا مولاي قول لي تعرف ايه عن خيمه الاجتماع ومكان العباده خيمة الاجتماع اللي فيها تابوت رب السماوات عايز تعرف إيه عنها؟
يعني هو المفروض تفضل في مكانها كده على طول
سامحني مش فاهم يا مولاي بس انا عشان انت نبي الله القدير انا بسالك هل ربنا قاصد يخلي خيمه الاجتماع مكان حضوره هو نفس المكان تتقدم له فيه العباده على طول سؤال بسيط
على طول
لسان بص حواليك كده انا عايش في قصر حواليا ذهب وحرير وتابوت عهد الهنا يتحط يتحط في مجرد خيمه ده معقول يعني مولاي بيفكر في إيه بالظبط؟
بفكر اني ابني هيكل يا نبي الله بيت للرب قصر للتابوت مكان يليق يفضل فيه دي فكرة هايلة يا مولاي ربنا يبارك مساعيك زي ما دايما بيبارك خطواتك انت شايف كده اعمل اللي بتفكر فيه يا مولاي ربنا هيكون معاك بالتأكيد امين
الليلة دي ظهر لي الرب في الحلم لما نمت شفت الرب بيقول لي إن النصيحة اللي اديتها لداود كانت غلط وإن لازم الصبح أروح له وأقول له إنه ما يعملش اللي ناوي عليه الرب قال لي لما كنت بتنقل مع كل إسرائيل أنا ليه ما طلبتش من أي حاكم إنه يبني لي بيت ولا قصر وما استناش لما أرد على السؤال أمرني إن أروح لداود وأطمنه إن الرب معاه دايما لكن مش هو الراجل اللي هيبني بيت الرب المهمة دي هيقوم بيها خليفته الحقيقة لما صحيت الصبح وفكرت في اللي عملته اترعبت وحسيت اني في وضع سيء جدا الملك اكيد هيزعل مني لحسن الحظ الملك سمع الرساله وكانها وصلته قبل كده من ربنا علشان كده قبل مني الرجوع في رايي بهدوء وقال لي ده كلام ربنا هم؟ مبارك اسم الرب يومها أنا خدت درس عظيم إن الملك بيسمع لصوت ربنا وإن المرة الجاية لازم أستنى صوت ربنا قبل ما أتكلم باسمه
طلبتني يا مولاي يوهب صاحبي تعالى تعالى اقعد جنبي هنا بقالنا كتير ما امرك يا مولاي تحب نتكلم في ايه
اولا ايه اخبار الحمله ضد الاعداء كله تمام يا مولاي رجعوا تاني في الربيع زي ما جلالتك قلت تمام وبعدين انتصرنا عليهم مرة تانية طيب المؤابيين هزمناهم برضه
والادوميين انهزموا في وادي الملح عظيم اشتبك معاهم 18 ألف عسكري في معركة واحدة وحطينا حميات في أدوم وصوغر ودلوقتي هما بيبعتوا الضريبة اللي فرضناها عليهم المجد للرب طيب والعمونيين آه العمونيين دي بقى قصة مختلفة الحقيقة واجهتنا مشكلة صغيرة مشكله انت تقصد ايه مشكله ايه ما تقلقش يا مولاي مفيش حاجة ملهاش حل فاكر الوفد اللي بعته الملك العمونيين لما أبوه مات اه اه فاكر الشاب ده اللي اسمه حنون هو ده يا مولاي واضح انه انتهزها فرصة عشان يستعرض عضلاته حلق شعر رجالة الوفد وبعتهم بتقول ايه ده اتجنن ده ولا ايه انا شايف كده بالظبط يا مولاي تحب نتصرف معاه ازاي اجمع الجيش الجنوبي حالا امر مولاي واحب اقول لمولاي ان الملك حانون بيستعد عشان يحاربنا واحنا بنتكلم دلوقتي جالي اخبار انه اجر شوية مرتزقة وضمهم لجيشه عظيم اجمع قواتنا الجنوبية والشمالية والملكية كمان ووزعهم على المدينة وبكده مش هيقدر يصمت أمر مولاي
طبعا كسب المعركة دي كمان لكن داود ما عادش صغير والضغوط اللي تعرض لها في المعارك دفع تمنها غالي عشان كده لما حصلت حرب مع العمونيين مرة تانية في الربيع بعت بداله يؤاب وهو قاعد في قصره فاكرين فاكرين الغلطة الكبيرة اللي قلتلكوا إني عملتها قبل كده الغلطة دي إني نصحت داود إنه يشغل نفسه بحاجة لأنه عاش حياته كلها في معارك وشغل وما كانش عنده وقت للترفيه وفي يوم كان بيتمشى على سطح القصر بتاعه وما كانش مستعد للي هيحصل
علي داع علي داع علي داع أمر مولاي تعالى البيت اللي هناك ده بتاع مين ها آه أنهي بيت يا مولاي
ده ده الوقت اللي هناك ده اللي على اليمين بعد بيت صمويل معرفش يا مولاي
روح اعرف لي بسرعه حاضر حاضر يا مولاي هسأل الخدم لا لا لا لا علي داع تعال استنى انا انا عاوز منك خدمه مولاي يأمرني انا مش عاوز مخلوق يعرف بالموضوع اللي هكلمك عنه مفهوم
أمر مولاي طبعا بص آه، انت شايف الست اللي واقفه هناك دي فوق سطوح البيت اللي انا سالتك عنه ايه شايفها يا مولاي دي ست صغيرة وجميلة جدا
فعلا آه، آه، جميله جدا آه، تقدر تقدر تعرف لي هي مين بالظبط طبعا طبعا يا مولاي أقدر تمام علي داع انت جيت أيوة يا مولاي وصلت ها عرفت مين الست دي أيوة يا مولاي اسمها بتشبع تبقى بنت أليام
بنت اليام تاجر الفضه هو ده وتبقى مرات أورية الحثي اوريا امم آه، اوريا ده في الحرب مع يؤاب مش كده مش عارف يا مولاي
علي داع أمر مولاي تقدر آه، عاوز اقول يعني آه، هي جميله جدا مش كده
فعلا يا مولاي الحقيقة هي جميلة جدا جدا طيب انا انا هبقى مبسوط قوي لو جبتها لي هنا ها؟
ما يكونش عندك فكرة يا مولاي سيب الموضوع ده عليا
خادم داود جاب الست بالليل و داود غلط معاها ليلة واحدة ومرة واحدة لكن بعد أسابيع اكتشف داود إن بتشبع حامل اتعكر مزاجه من الخبر ده وبعت جاب أوريا جوزها لأورشليم على أمل إن أوريا آه، آه، يقضي مع مراته الليلة دي وبالشكل ده يقدر يخدعه بإن الولد ده ابنه هو لكن خطته ما نجحتش أوريا طلع راجل وطني وعسكري بجد رفض إنه يرجع لمراته وزمايله في الميدان بيحاربوا حاول داوود يشربه ويسكره لكن برضه رفض يرجع البيت في الآخر قرر داوود إنه يرجعه للميدان ومعاه رسالة ليؤاب الرسالة دي بتقول أوريا لازم يموت في المعركة طبعا أوريا ما كانش عارف إن الرسالة اللي شايلها فيها الحكم بموته ويؤاب لما وصلته الرسالة نفذها بحذافيرها بعد أسبوع داود جاله الخبر بأن أوريا مات لما داود سمع الخبر بعت لبتشبع واتجوزها وبعد كام شهر جابت له ولد مفيش حد يعرف حاجة عن الموضوع غير يؤاب وأليداع الخادم وبتشبع داود اعتبر ان الامر انتهى عند كده وهنا انا اتدخلت داود نسي ان ربنا شايف كل حاجة سواء اللي حصل كان في السر او في العلن داود كان تعيس
مولاي آه النبي نسان نسان اه اهلا نسان صاحبي العزيز بقالي كتير ما شفتكش يمكن من من من تسعة أشهر تسمح لي أقعد اه طبعا اقعد خير إيه الموضوع اللي عايز تكلمني فيه يا نسان عندي ليك حكاية عايز أحكيها لك حكاية عظيم أنا بحب الحكايات آه، احنا كمان ممكن نبعت نجيب مراتي بس شبع تسمعها معانا هي كمان بتحب الحكايات آه، آه، انت ما تعرفتش عليها قبل كده ها؟
لا للأسف بس الحكاية دي أنا عايزك تسمعها لوحدك اه طيب احكي
كان في راجلين في المدينة واحد غني والتاني فقير الغني عنده غنم كتير ومواشي والفقير ما عندوش غير معزة صغيرة اشتراها ورباها كبرت مع ولاده كان بيشاركها أكل وشربه كانت حتى بتنام على دراعه اكيد كان بيحبها قوي ده حقيقي كانت زي واحد من عياله في يوم جه ضيف للراجل الغني ده بس الراجل الغني استخسر يذبح معزة من عنده للضيف علشان يغديه ليه مع ان عنده كتير يعني أيوة فعلا عنده كتير لكن أصر إنه ياخد المعزة الصغيرة ياخد المعدة الصغيرة مش معقول بتاعة الراجل الفقير لا وذبحها وقدمها للضيف اللي جاله الراجل ده يستحق الموت يدفع ثمن المعزة أربع أضعاف لأنه اتصرف بالشكل ده ده ما عندوش أي رحمة جلالة الملك انت الراجل ده أنا بس أنا ده اللي بيقوله الرب إله بني إسرائيل أنا ملكتك على إسرائيل واديتك بيت إسرائيل ويهوذا ولو ده قليل كان ممكن أديلك أكتر ليه بترتكب الخطية وبتعمل الشر قدام ربنا
بس أنا بس انت غدرت بأوريا الحفي بالسيف وخدت مراته واتجوزتها الرب بيقول لك الحزن مش هيسيب بيتك ابدا بس
لانك احتقرت اوامري واتجوزت مرات اوريا ابتدى داوود يعيط ويقول خطيتي ركباني من ساسي راسي انا عملت الشر قدام ربنا وطلب مني ان اصلي له يمكن ربنا يرحمه ويسامحه قلت له الرب غفر لك خطيتك لكن عقابا ليك ابنك اللي جبته من بسشبع بالزنا هيموت وسبته واقف في قصره الفخم وحيد ومكسور وبعد أسبوع مات الولد حكم داوود إسرائيل بعد كده سنين طويلة لكن ما كانتش زي الأول كانت مليانة بالمؤامرات والعنف لدرجة إن ابنه اتمرد عليه علشان ياخد عرشه وفي وسط كل ده فضلت أنا مستشار داوود وصاحبه واتعلمت دروس صعبة قوي في السنين الأولانية أهم حاجة اتعلمتها إن كل شغلتي إني أسمع كلام ربنا وأنفذه بالحرف الواحد
ودلوقتي ربنا بيبعت لكل واحد فينا دعوة يا ريت كلنا نتجاوب معاه نثان اتعلم ان كل واحد فينا مهما كان لو كان نبي او ملك ممكن يرتكب خطية وكمان لازم يتعاقب عليها داود عرف انه ارتكب الخطية قدام ربنا وعرف كمان ان خطيته بعدته عن ربنا لكن الخبر الكويس ان ربنا سامح داود لما اعترف بخطيته وربنا عرفنا الطريق اللي يغفر لنا بيه خطايانا الطريق ده هو كلمة الله الحي يسوع المسيح الرب بعت لنا يسوع من السماء للأرض عشان يخلصنا زي ما بولس الرسول أعلنها المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاه رسالة تيموثاوس الأولى وأصحاح 15 وعدد واحد المسيح اتولد من العذراء مريم وكبر وعاش كامل حياته بلا خطية وكلمة الرب بتقول لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لجميع الرجال تيموثاوس الأولى خمسة اتنين المسيح هو طريقنا لغفران الخطايا والرب بعت لنا يسوع عشان يغيرنا ونقبل حياة القداسة معاه هو قال للمشلول يا بني مغفورة لك خطاياك وده معناه انه يملك القدرة على غفران الخطايا وبعدها قال له أقول لك قم واحمل سريرك وامشي يسوع قال عن نفسه ابن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وعشان ربنا يعرفنا انه بيدور على الخطاه عشان يغفر ليهم خطاياهم حكلنا عن الراعي اللي بيدور على الخروف الضال علشان يرجعه للبيت وعشان نعرف قد ايه ربنا بيحب التايبين كلمنا يسوع عن الابن الضال اللي بعد عن ابوه ووقع في الخطيه وبعدين لما رجع ابوه قابله بالاحضان ربنا بيفرح لما نرجع له أنا هدعي دعاء من قلبي طلبة قصيرة اسمعوا الدعاء ده وبعد كده يا ريت نكرره مع بعض إلهي القدير أشكرك لأنك اديتنا كلمتك الحية يسوع المسيح عشان يخلصنا أشكرك يا رب لأنك وعدت بالغفران للي يجيلك تايب باسم يسوع إلهي القدير أشكرك لأنك بتقبلنا لما بنجيلك آمين انت بتغفر وانا بتمادى واغرق جوا شروري زيادة وان قلت كفاية وبزيادة ارجع تاني احن لضعفي انت بتغفر وانا بتمادى واغرق جوا شروري زيادة وان قلت كفاية وبزيادة ارجع تاني احن لضعفي أعمل إيه في اللي أنا فيه لما أقعد مش بقدر أوفيه أنا ندمان أنا تعبان يا يسوع محتاج إيدك تشفيه أعمل إيه في اللي أنا فيه لما أقعد مش بقدر أويه أنا ندمان أنا تعبان يا يسوع محتاج إيدك تشفيه آه من أوجاعي وأحزاني برجع لك وأبعد من تاني وعشان كده راح تنخصماني واللي الافراح ما بقتش في صفي اه من اوجاعي واحزاني برجع لك وابعد من تاني وعشان كده راحتي مخصماني والافراح ما بقتش في صفي أعمل إيه إلا أنا فيه لما أوعد مش بقدر أوفيه أنا ندمان أنا تعبان يسوع محتاج إيدك تشفيه أعمل إيه اللي أنا فيه لما أوعد مش بقدر أوفيه أنا ندمان أنا تعبان يسوع محتاج إيدك تشفيه
ودلوقتي يا ريت نكرر الدعاء ده مع بعض بصوت عالي خليها صلة بينك وبين ربك خلي الكلام ده بجد يخرج من قلبك إلهي القدير أشكرك لأنك اديتنا كلمتك الحية يسوع المسيح عشان يخلصنا أشكرك لأنك وعدت بالغفران للي يجيلك تايب باسم يسوع إلهي القدير أشكرك لأنك بتقبلنا لما نجيلك آمين أنا بشكر كل اللي دعا معايا الدعاء ده وفي الحلقة الجاية هنتعلم حاجات أكتر عن إلهنا ومحبته لينا